الحمد لله عز ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عز ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله عز كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتصف رمضان متخيلين يا جماعة ان عدى 14 يوم من رمضان احنا النهاردة اليوم ال 14 من رمضان يعني مسألة صعبة جدا رمضان بيجري بسرعة نذكر أنفسنا وإخواننا وأحبابنا نتذكر مع بعضنا البعض يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا كانت أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ونادى المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أبواب الجنة مفتوحة فهلم إلينا ندخل من أبواب الجنة عايزين نركز مع باب من أبواب الجنة بلاش نبقى نقول إحنا أي باب ندخل منه لا لا عايزين نركز يعني شوف باب شوفي باب من ابواب الجنه حاول ندخل فيه يعني هندخل من باب الصلاه خلاص نجتهد بقى نحاول نحافظ على الصلاه على صلاه الجماعه على إيه ان احنا تكبيره الاحرام ما تفوتش مننا السنن الرواتب السنن القبليه وال... يعني نجتهد غايه الاجتهاد في الصلاه يعني ندخل من باب الصيام نجتهد غايه الاجتهاد في تحقيق الصيام مش هنبقى طول الصيام نايمين وبعدين عادي جدا موضوع الصيام هنجتهد في باب ال... الصدقات والزكاه نجتهد جدا في هذا يعني عايزين نركز في عبادتنا لله سبحانه وتعالى لدينا مع أمثال القرآن هذه الأمثال العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حتى يهدينا الله سبحانه وتعالى من غياهب المتاهات والفتن الكثيرة إلى طريقه وإلى صراطه المستقيم الشيطان يعني مجتهد غاية الاجتهاد ان هو يضل الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى ويغير فطرة الناس ويغير أدوات الناس ويغير خلق الله سبحانه وتعالى ويري الناس الأشياء على غير حقيقتها يعني كما قال الله سبحانه وتعالى عنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين الغواية اللي هو ان هو هيجهلهم ويجهلهم بجهلهم يعني هيطمس الطريق هيحاول ان الطريق المستقيم الصراط المستقيم ده يندثر ما عادش حد يبقى عارف هو فين اصلا ما عادش حد عارف يصل الله سبحانه وتعالى ازاي وربنا سبحانه وتعالى انزل الكتب وارسل الرسل وكان اخرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووعد الله سبحانه وتعالى انه سبحانه وتعالى يحفظ هذا الذكر يحفظ هذا يحفظ هذا الطريق وقال وعلى الله قصد السبيل اي ان الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الطريق ويهدي من يشاء كل من اراد الهدايه وكل من لجا الى الله سبحانه وتعالى فان الله لا يضيعه ابدا النهارده مع مثل من امثال القرآن وهذا المثل مثل على حرف مثل في سورة الحج كما سنذكر الآن اتكلمنا قبل كده يا جماعه عن في سوره البقره عن مثل المنافقين اللي هم صم بكم عمي فهم لا يرجعون واتكلمنا عن مثل الحيران اللي له اصحاب واحد بيقول له تعالى الى الهدى والتاني بيقول له تعالى الى الضلال واحد بيدعوه الى الطاعه والتاني بيدعوه الى المعصيه وهو واقف حيران وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى ضرب هذا المثال النموذج الذي يحتك به الناس او يعيشه الناس عبر العصور مواقف كثيره جدا مواقف الحيره وضربنا واتكلمنا على مثل المخنوق اللي هو هو من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء واتكلمنا على مثل اللي بيغير علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى على الدراء والسراء إن هو إذا أصابه دراء لجأ إلى الله سبحانه وتعالى ثم إذا ركن إلى الدنيا واطمأن بها إذا به ينطلق في البغي ويطغى على الناس في مثل يونس عليه سورة يونس واتكلمنا فيه اتكلمنا في المثل دوت على مثل الدنيا واللي هو هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في فلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين اتكلمنا على مسألة ان هم كيف أنهم أخلصوا لله سبحانه وتعالى في وقت الضراء ثم لما جاءت السراء كيف انقلبوا وبغوا على أنفسهم وكما قال الله سبحانه وتعالى انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا وكان ذلك بسبب الدنيا وكيف ان الله سبحانه وتعالى شبه ان هذه الدنيا تنقلب سريعا وقال انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض واتكلمنا على انقلاب الدنيا وان ربنا سبحانه وتعالى كيف عالج هذه المشكله اللي هي مساله تغير العلاقه بالله سبحانه وتعالى وفق الضراء والسراء على ان الدنيا بتتقلب بسرعه وبتتغير بسرعه ووجه الارض بيتغير بسرعه والدنيا بتزول بسرعه فلا ينبغي ان نركن ونطمئن الى هذه الدنيا ونعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن طريق الله سبحانه وتعالى النهارده بقى نتكلم على مثل العكس هو برضه بيتكلم على ثبات العلاقه بس مش ثبات العلاقه في الضراء والسراء ان واحد بيلجا الى الله في الضراء وبيترك ربنا سبحانه وتعالى في السراء هو العكس بقى هو بي بي بيلجا الى الله في السراء وبيترك ربنا في الضراء اللي هو يعبد الله على حرف كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير فربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال لواحد الأثر ده أو الآية ديت روى فيها ابن عباس أثر في البخاري في سبب نزول هذه الآية قيل عدة أسباب يعني لكن أقربهم وأصحهم هو هذا الخبر عن ابن عباس قال نزلت في أعراب كانوا يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الناس كانوا تروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا احنا اعرض علينا الدين فيعرض عليهم الدين حقيقة هو الناس ما كانتش بالنسبة لهم موضوع الدين ده هو بيحاول يفهمه بعقله يعني هو ما كانش بيعمل ده هو كان بالنسبة له عنده حاجة معينة كده بيفكر فيها عنده صورة ذهنية معينة عنده مطمع معين فهو كان بينظر كل حاجة في حياته مبنية على المطمع الدنيوي ده على حاجة معينة هو عايز يحصلها فكان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول والله طب ما تيجي نجرب فكان بالنسبه له الدين مش حقائق يعني هو مش كان بيتعامل مع مع ان الله هو خالق السماوات دي حقيقه مش بيتعامل على ان الوحي كلام الله سبحانه وتعالى حقيقه مش بيتعامل على ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله سبحانه وتعالى حقيقه هو بيتعامل على ان انا او انا ممكن اكسب ايه هو بالنسبه له مفيش حاجه بتحركه الا ده فكان بيتعامل بهذه الطريقه فكان الاعراب دول ياتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين يعني جايين من من من اماكن بعيده قطعوا شوط لحد ما وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الاسلام فكان يعملوا ايه يقولوا خلاص ما فيش مشكله نسلم معك فكانوا يشهدون ان لا اله الا الله ويشهدون ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان هم المفروض ان هم كده خلاص هو عنده يقين وعنده ثبات في علاقته برب هو دخل الدين اقتناعا لكن تفاجئ ان هو ما كانش بيعمل ده اقتناعا ولا حاجه هو كان بيعمل ده عشان في مغزى معين فكان يحصل ايه بقى كان يبدا يراقب اللي هيحصل له بعد ما اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان احدهم اذا صح جسمه ونتج فرسه وانتجت او ولدت امراته ولد وكثر ماله رضي واطمأن ويقول بقى والله ما اصبته منذ دخلت في هذا الدين الا خيرا يعني كان والله الدين ده احسن دين في الدنيا ليه لان انا اتحقق لي حاجات كتير فيه وحاسس ان انا بالنسبه لي الدنيا بقت كويسه جدا قال وان اصابه وجع المدينه يعني لو جاله مرض او اصابته حمى وولدت امرأته جارية وذهب ماله أتاه الشيطان فقال ما أصبت في هذا الدين إلا شرا فينقلب عن الدين الراجل ده كان بيعبد الدين كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى لكن هو كان لما يحصل سراء يقول انا مع الدين ده عكس عكس مثل يونس ده عكس المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه في سوره يونس واتكلمنا عليه اللي هو مساله الحياه الدنيا ده عكس مثل اللي او عكس اللي هو اذا مس الناس الضر او ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم او ربنا سبحانه وتعالى ضرب في العنكبوت وفي الروم وفي وفي النحل ان الناس اللي بتغير معاملتها مع الله سبحانه وتعالى على حسب الضراء والسراء ده عكسهم ده هنا لما بيحصل له ان هو بيجيله سراء هو بينطلق في الدين يعني ولما بيجيله ضراء بيسيب الدين التانيين كانوا لما يجيله ضراء يقول يا رب لما يحصل له سراء ينطلق في دنياه ويترك الدين تماما ومره كان لم يدعوني الى ضر مس ان هنا مسألة عدم الثبات وهو من الأول ناوي على ده هل يا جماعة هو ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب المثل هنا ضرب المثل بيعتب علينا ان احنا ما بنثبتش ليه في في في في احوال المختلفة والبلاءات المختلفة ولا ضرب المثل على ان احنا ينبغي علينا أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بنوع من أنواع الاستسلام تعالوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يعبد الله على حرف كلمة على حرف دي يا جماعة ده مثال ربنا سبحانه وتعالى ضربه ان تخيلوا كده واحد دخل في جيش والجيش ده في حد بيهجم عليه وهو مش عايز يدخل في النص يعني مش عايز ي... مش عايز ينخرط مش عايز يتوسط مش عايز يعيش حياة يكون وسطهم هو داخل يقول لك ايه على حرف قيل على شك وقيل على تردد وقيل على تجربة وقيل على شرط وقيل على بعض الدين يقول لك حرف الشيء بعضه يعني هو داخل مش عايز يدخل في الدين عارفين اللي واقف على على مثلا ترابيزه وهو واقف فين واقف على الحرف هو مش عايز يدخل في النص هو مش قادر يعبد ربنا سبحانه وتعالى مش عارف يستسلم لله سبحانه وتعالى فهو هو يقول لك ايه خلينا نراقب من بعيد كده ربنا سبحانه وتعالى شبه هذا كان ناس موجوده في مكان عالي وعرفنا منين انه مكان عالي كلمه انقلب على وجهه فهو واقف في مكان عالي هو واقف بقى مش واقف في وسط الناس اللي موجوده ديت اللي هو الاوامر الشرعيه مش واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم ومستسلما لا هو واقف من بعيد كده واقف على الحرف خالص ليه واقف على الحرف هو يعني مقلق متردد شاكك يقول لك والله لو جت مصلحتي ادي انا كويس ماله الدين الدين وحش في ايه لو العكس لو حس ان اي نوع من انواع ان في حاجه جت ضد مصلحته او ضد هواه هنا بينقلب وخدوا بالكم ان ربنا ما قالش انقلب على قفاه يعني في المثل بتاع السراء والضراء بتاع يونس سوره يونس لما ربنا سبحانه اتكلم على مثل حياه الدنيا وانقلاب الدنيا قال ان الدنيا هي اللي بتنقلب لكن في المثل ده ربنا قال هو اللي بينقلب يعني الحياه بتفضل مستمره زي ما هي لكن هو نفسه اللي بينقلب وخد بالك انقلب على وجهه مش انقلب على قفاه معنى كده ان هو وجهه ما كانش ناحيه المؤمنين ولا كان ناحيه الطاعه وجهه احنا اتكلمنا على يسلم وجهه لله واقم وجهك للدين يعني اسلم وجهه واقم وجهه ووجه وجهه وولى وجهه اتكلمنا على مساله وجهك وجهتك هذا وجهته لم تكن الدين وجهته كان الناحية التانية وجهته كانت على مصلحته فلما جه يقع هو واقف على الجبل واقف على الحرف فلما حصل أي حصل نوع من أنواع البلاء أو نوع من أنواع المشكلة حس ان هو لازم يفر بسرعة فطلع يجري طلع يجي ما قدرش يصبر على الدين حتى ينظر الى العاقبه حتى يغنم العاقبه حتى يرى خير الدين في الدنيا والاخره لا هو عمل ايه طلع يجري فلما طلع يجري قام واقع وقع من على الجبل فضل يتقلب يتقلب يتقلب لما نزل انتوا عارفين لما واحد بيجي يضرب واحد او لما يجي واحد بتحصل له حادثه اول حاجه بيعملها ايه بيحمي وجهه بيعمل كده يخاف على وشه لما في حد بيضرب واحد تلاقي الايد على طول الايد بتعمل رد فعل سريع كل الجسم بيعمل رد فعل العين بتقفل حفاظا على الوجه انه هو مش الوجه ده هو اقصى ما يحميه الانسان يعني ده اكتر حاجه الانسان بيحميه وقت الايه وقت الوقوع فربنا سبحانه وتعالى شبه ان هذا سقط على وجهه يعني سقط على وجهته يعني يقولوا ارتد عن الاسلام او قيل انه رجع الى ما كان وجهته عليه مره اخرى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن الناس من يعبد الله على حرف هل يا جماعه كانت مشكله الراجل ده فين هل مشكلته كانت في مكانه يعني هل الطبيعي ان هو لما يجي يعبد ربنا يعبد ربنا ويدخل جوه الدين و و و وما يقفش في المكان ده يعني هل هل الاشكال كان في مقامه ولا في طريقته يعني هل كان في وجهته ليه ربنا سبحانه وتعالى قال ما يعبد يعني ليه المثل ما اتقالش فيه مثل المنافق هل الرجل ده كان منافق انا مش بكلمك عن واحد قرر انه يتدرج في الطريق الطاعه يعني في واحد يقول لك ايه والله خليني اشوف وادخل واجرب بس انا ها يعني همشي خطوه خطوه هقول لك الله لا يجرب خلينا نوصل يا جماعه لنقطه ان الاسلام الوجه لله واستسلام الوجه لله الايمان بكتاب الله سبحانه وتعالى ده ايمان ايمان يعني واحد امن يعني واحد اعتقد اعتقادا جازما يعني واحد تنطلق جوارحه تبعا لهذا الاعتقاد واحد شعروا بأن هناك حق شعروا أن الله سبحانه وتعالى حقيقة هو خالق فهم, فهم ذلك فهم أن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق فهم أنه عبد وأن الله سبحانه وتعالى رب فهم أنه هو يحتاج إلى رب فهم الحقيقة مش واحد خليني أقول أجرب أنا أقول لك حتى ده اللي أنا أقول لك أن هو دخل يشتغل يعني قرر أن هو يتدرج في طاعة انا مش بكلمك على التدريج لان المثل ما جابش على ان واحد طبيعي الناس كلها بتتدرج في الطاعات والناس كلها بتتدرج في المعاصي والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في سته ايام وهو قادر على يخلقها في لحظه واحده والله سبحانه وتعالى جعل من سنن اقامه الحياه التدريج يعني اقامه الدين كانت بالتدريج اقامه الايمان كانت بالتدريج ده مساله مشاهده معروفه يعني قليل من الناس اللي بيبقى اللي هو بيصنع من غير تدريج اللي هو المهدي يصنعه الله بين يوم وليله اللي هو الصديق مثلا لكن غالب الناس بتتغير بالتدريج انا مش بكلمك على واحد بيتغير بالتدريج وان هو دخل وقال لك طب انا ادخل بس السلمه لا هو واحد بالنسبه له مطامعه الدنيويه تصوراته الحياتيه صورته الذهنيه صورته الذهنيه عن عن الدين كله هو المكسب واي حاجه بتحصل في الدين او اي حاجه بتحصل بعد ما يقرب من ربنا سبحانه وتعالى فيها اي نوع من انواع الفتن او المشاكل او البلاءات بيبقى ويبدأ ينسبها للدين يعني هو بيحول كل العلاقات والمصايب اللي بتحصل في حياته إلى أن ده سببه كان إيه كان الدين ربنا سبحانه سبحانه وتعالى قال فإن أصابه خير يعني إن أصابه سعة في الرزق إن أصابه قوة في البدن إن أصابته إن أصابه ولد إن أصابه حياة مرفهة اطمأن به فرح بقى وقال لك أيوه هو ده هو بص هو الدين كده قال وإن أصابته فتنة المتبادر إلى الذهن إن, يق... إن الله سبحانه وتعالى يقول وإن أصابه شر يعني إن أصابه خير اطمأن طب إن أصابه بقى على الصعيد الآخر يبقى إيه إن أصابه إيه شر لكن ربنا ما قالش انه شر ليه قال ان ده اللي بيحصل الطبيعي ان الله سبحانه وتعالى نبلوكم بالشر والخير فتنه ان ربنا لما عبر عن الخير ما عبرش عنه بالفتنه ليه لان هو ده حقيقه مبتغاه يعني هو داخل فقط على ايه على العطاء الدنيوي داخل فقط على هو مش قادر يستسلم للشرع هو مش قادر يصبر عارفين اللي هو النبي صلى يقول عجبا لامر المؤمن امره كله له خير ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سيراء شكر فكان خير هو هو هنا كان خيرا له في السراء لانه شكر وكان خيرا له في الضراء لانه صبر هو ما عندوش الصبر انه يصبر على الضراء هو بالنسبه له اي فتنه او اي حاجات في الدنيا خير يبقى ده اسمه خير يبقى اطمئن به لو اي حاجه في الدنيا حصل فيها نوع من انواع التعكير فقط شيء كانوا زمان يعني بي بي بي بي عندهم نوع من انواع الكراهيه ان واحد يرزق بنت والحقيقه رزق البنات عظيم ف... فكان لما لما يجي له بنت يشمئز كده يعني يحس ان هو عنده مشكله اللي هو جاله بنت فكان متخيلين لما يجي له بنت يقول لا لا يبقى الدين ده غلط انتوا متخيلين حياته عامله ازاي متخيلين تفكيره في ربنا سبحانه وتعالى عامل ازاي متخيلين تفكيره في الوحي عامل ازاي متخيلين تفكيره في النبي صلى الله عليه وسلم طريقه حياته مع ربنا سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الوحي مع القران طريقه امتثاله عارفين دينه عامل ازاي ده بالظبط واقف على ايه واقف على الحرف مكانه على الحرف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه اللي واقف على الحرف هيقع اللي واقف على الحرف هينقلب اللي واقف على الحرف عليك ان تستسلم مش مش هينفع ان احنا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض مش هينفع ان احنا وقت لما الدين يجيب لنا حاجات حلوه ايوه الدين ده حلو لما تحصل اي مشكله واحنا في الدين لا الدين ده غلط هو المقياس المعيار الذي نقيس عليه صحه الدين وخطئه هو العطاء الدنيوي او الخير الدنيوي اللي انا باخده ولا لا لا طبعا مش ده مش حاصل وده اللي خلى شيخ الاسلام تيميه كان بيتكلم على ان النفاق يطرأ يعني ايه نفاق يطرأ يعني الانسان بيبقى مؤمن عادي جدا ومسلم عادي جدا وبعدين يجي له امر شرعي فيبدا ينافق ليه لان الامر الشرعي ده كان فيه مقتضى ان هو مثلا هيتبرع مثلا بماله يعني مثلا بجزء من ماله هيخرج زكاه يعني في ناس ارتدت في الزكاه في ناس ارتدت في تحويل القبله ليه هو كان مؤمن على صوره ذهنيه معينه على وضع معين لما جه امر شرعي يقول له هاجر لما جه امر شرعي يقول له طلع الزكاه لما جه امر شرعي يقول له تحريم التبني لما جه امر شرعي يقول له كان الناس بيتجوزوا زمان 10 و15 والدنيا مفتوحه لما جه امر شرعي يقول له لا لا مثنى وثلاثه ورباع مش هيبقى في اكتر من كده النساء لما جالهم امر شرعي ان هم يحرم عليهم ان هم يبقوا لو كان مثلا واحد متجوز سبعة تمانية فيقول له طلق اربعة وخلاص هيبقى ما عندكش اربعة بس الست هنا في امر شرعي ان هي فجأة هتتحول ان هي هتطلق بامر شرعي لان هي مش هينفع تبقى على على ذمته لان هي هي الخمسة او السادسة او السبعة او الثامنة او التاسعة او العاشرة او هي صاحبة وربنا نهى عن ان ان ان ان يكون لرجل صاحبة او ان يكون لست صاحب اللي هو لا متخذات اخدان ولا متخذي اخدان فهنا الامر الشرعي ده كان صعب عليه هي واقفة على الحرف هي عايزة شهوتها وعايز شهوته وعايز حاجة معينة في الدين الدين بيحبها مرسومة في ذهنه أي مشكلة بتحصل لهذا ربنا قال وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه لما تحصل له اي فتنه اي امتحان وخدوا بالكم ان الفتن امتحانات بلاءات يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول انا من فعلت ذلك احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وضعه في هذا الامتحان اللي هو بالنسبه له ضراء لان الله يعلم السرائر لان الله سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى من السر لان الله سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هنا قال وان اصابته فتنه عبر هنا ما قالش ان اصابه شر لان طبيعه الحياه كده ان الحياة فيها الخير وفيها الشر وربنا سبحانه وتعالى يقلب المؤمن حتى يستخرج منه ألوان ألوان العبودية لو أنا هطلع النهاردة يعني عنوان لهذا المثل هقول الاستسلام هقول امتحان الاستسلام هقول يعني ايه على حرف يعني امتحان الاستسلام يعني في واحد يؤمن بالدين بس عند حته معينه يقول لك لا لا لا انا مش الدين ده مش انا مش هبقى كده اللي هو ست تقول لك والله انا مؤمنه في الدين بس لما تيجي عند عند اي نقطه شرعيه تقول لك لا لا الحته دي لا لا دي مش اكيد مش في الدين او انا مش موافق انا عارفين يعني ايه انقلب على وجهه ربنا قال وان اصابته فتنه انقلب على وجهه ده يا جماعه معرض ذم يعني ربنا سبحانه وتعالى عتب على ان الانسان ان اصابته فتنه لم يصبر على على, على هذه الفتن ولم لم يصبر على مراد الله سبحانه وتعالى ولم يكمل في طريق الطاعه لم يثبت على طريق الطاعه وكاننا امرنا ان نثبت وان نصبر وأن نعرف أن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعطي العباد ويرحم العباد لكن الله سبحانه وتعالى يختبر العباد خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فأحيانا بي... الإنسان بيبتلى بالسجاء وأحيانا الإنسان يبتلى بالدجاء أحيانا الإنسان يبتلى بالخير وأحيانا الإنسان يبتلى بالشر حتى يستخرج الله سبحانه وتعالى منه العبوديات عشان لما يجي يدخل الجنة هياخد درجة الصابرين أو درجة الصائمين أما هو لازم هيكون عشان في صيام يبقى هو لازم يتحط في مكان يتحط فيه صيام لما يجي يقول أنا هاخد در... عشان يستحق العبد درجة مثلا من درجات الخاشعين يبقى لازم يتحط في مكان هل احنا خشعنا ولا ما خشعناش هل احنا صبرنا ولا ولا ما صبرناش هل احنا استسلمنا ولا ما استسلمناش لو ما تحطش يعني ازاي واحد هيبقى حسن خلق الا ان لم يتعامل مع واحد يستنفر منه سوء الخلق ثم هو يحلم عليه هو ده بقى اختبار حسن الخلق هو ده بقى امتحان الاستسلام اللي هو ان اصابته فتنه انقلب على وجهه ربنا ما قالش خسر الاخره والدنيا الاخره هي اعظم من الدنيا لكن ربنا قال خسر الدنيا والاخره عارفين ليه خسر الدنيا والاخره هو كانت عينه على الدنيا لما انقلب على وجهه كانه واحد سقط من على الجبل وانا بقول لك هو عينه ما كانتش ناحيه المؤمنين ولا ناحيه الايمان ولا ناحيه الدين ولا وجهه ناحيه الدين هو كان عينه ووجهه الناحيه الثانيه يعني واحد قاعد مع المؤمنين وظهره ليهم ومنتظر انه يحصل اي حاجه خير عشان ياخدها ويطلع يجري او يستفيد بيها فجاه حصل زلزال او حصل مشكله فجاه هو وقع وقع فين وقع من على الجبل من على جبل الايمان على وجهه مش وقع على قفاه وقع على وجهه ربنا سبحانه وتعالى قال خسر الدنيا يعني خسر الطاعات وخسر الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى خسر ثواب الله سبحانه وتعالى من الرحمات والبركات والعطايا التي يعطيها لأهل الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والآخرة لأنه عاد أدراجه مرة أخرى قال ذلك هو الخسران المبين متخيلين يعني يا جماعة خسر خسرا وخسر خسارا وخسر خسارة وخسر خسرا لكن هنا ربنا قال خسر الخسران المبين ده خسران واحد ما كسبش أي حاجة ليه لأنه ضيع كل حاجة لأنه تعامل مع الله سبحانه وتعالى على وفق مطامعه الدنيوية فقط واحد بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى إن أنا عايز أخد دي بس لو دي ما خدتهاش هيبقى عندي مشكلة عايز اخد حاجة واحدة بس قال الله سبحانه وتعالى ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه لما خسر بقى رجع بقى لمين رجع لأصنامه رجع لمعبوديه رجع لحياته اللي فيها فساد وضياع وفجور ومعاصي وابتعاد عن الشرع وكل واحد ماشي بدماغه وكل واحد ماشي بهواه رجع إلى طريقه بعيد وظل يمشي بعيدا بعيدا بعيدا بعيدا عن الصراط المستقيم عن كلام الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الوحي فضل يبعد يبعد يبعد يبعد لحد بقى في متاهة والمتاهة دخلته في متاهة تانية ودخلته في متاهة تالتة قال الله سبحانه وتعالى ذلك هو الضلال البعيد انا عايزك بس تفرق ما بين الضلال والضلال البعيد يعني في واحد عنده ضلال لكن الضلال ده عاذنا الله واياكم من الضلال اللهم يا رب اهدنا الى صراطك المستقيم واقمنا على مرادك منا يا رب وارنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه هذا ربنا سبحانه وتعالى ما وصفوش ان ده ضلال وصف انه ضلال بعيد يعني واحد مشي بعيد بعيد بعيد بعيد مش عارف يرجع بقى الطريق بينه وبين الصراط المستقيم مسافات طويله جدا ليه ليه عمل ده لانه فقط كانت عنده وجهه يا جماعه اللي بيسلم ربنا سبحانه وتعالى يريد ان المسلمين يسلموا لله سبحانه وتعالى طوعا يريد ان المسلمين يسلموا لله سبحانه وتعالى ذلا وخضوعا حبا ورجاء خوفا وانقيادا ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يريد مننا ان احنا ننكسر لله سبحانه وتعالى نعرف ان الله اله حق اله السماوات والارض اذا كان يقولوا يعني اهل السماوات بينظروا الى اهل الارض اهل السماوات لما ينظروا اهل الارض ينظروا الى اهل الارض بنوع من انواع الاستضعاف يعني تخيل واحد بيبص من فوق أهل السماوات أقوى من أهل الأرض أهل السماوات الملائكة في السماء الملك يعني في ملك من الملائكة لو أمر أن يطبق السماوات والأرض بين جناحيه لفعلها سيدنا جبريل له 600 جناح سيدنا جبريل أهل قوم لوط بأن رفعهم على جناحه ثم قلبهم إن تخيلوا إن أهل السماوات اللي هم الأقوياء اللي هم الأشداء اللي هم بيروا من الأعلى يسجدون لله سبحانه وتعالى يسبحونه لا يستكبرون عن عبادته لا يفترون عن عبادة الله سبحانه وتعالى فكيف بأهل الأرض ربنا سبحانه وتعالى يريد من احنا نبقى فاهمين ان احنا نبقى مقتنعين اللي بيسجد يبقى عارف هو بيسجد ليه يبقى عارف هو بيسجد لمين اللي بيطلب يبقى عارف هو بيدعي مين اللي بيركع يبقى عارف هو خاضع لامر مين اللي بيتعامل مع كتاب الله يبقى فاهم ده كلام مين بيفهم هو بيتعامل مع مين هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذا المثال مثل اختبار الاستسلام وكيف ان هناك من يعبد الله على حرف وكيف انه لا يثبت في طاعه الله سبحانه وتعالى اذا أصابته سيراء في هذه المرة بقى أسلم وقال واطمأن ورضى بهذا عارفين الثاني كان إذا أصابته ضراء أخلص ودعا لكن إذا أصابته دنيا إذا أصابه سراء اطمأن إليها ورضي بها وترك طاعة الله سبحانه وتعالى ده العكس إذا أصابته سراء انطلق في طاعة الله سبحانه وتعالى وقال هذا دين خير وهذا أحسن دين فإذا أصابته ضراء عمل إيه انقلب على وجهه ده مثال المنقلبين ده مثال المنتكسين وربنا سبحانه وتعالى ضرب عدة أمثلة بأسباب متعددة في القرآن الكريم للمنتكسين فربنا يا رب سبحانه وتعالى يثبتنا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وبالمناسبة يا جماعة القلوب لا تثبت لذلك كان أكثر دعاء النبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لكن الأعمال تثبت يعني إحنا عايزين نتعلم ده النهاردة عايزين نتغير أنا عندي مشكلة كبيرة مش عارف أتغير إزاي بقول لك اعمل عمل واحد وثبته يعني امسك المصحف وقول أنا هقرأ كل يوم مثلا عدد معين من الصفحات او عدد معين من الوقت وثبته عمل واحد ابدأ بيه وثبته ومهما مرت عليك الظروف ومهما مرت عليك الامتحانات ومره مهما مره مرت عليك امتحانات الحياه ومره مهما مرت عليك انك في يوم انت كنت تعبان ويوم انت كنت زهقان ويوم انت كنت حاسس ان عندك مشكله ويوم ان انت كنت مبسوط ويوم انت كنت مسافر ويوم انت كنت مقيم على كل ثبت هذا العمل كان صلى الله عليه وسلم اذا عمل عمل اثبته امتحانات الثبات ربنا سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار ويقلب الامتحانات حتى يرى من العباد الثبات عارفين يا جماعه احب الاعمال الى الله ايه احب الاعمال الى الله الثبات أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل يعني ربنا بيحب العمل الدائم المستمر بيحب الأعمال الثابتة بيحب العلاقات الثابتة معه سبحانه وتعالى لا يحب أن ينقلب العبد أو أن يقف العبد على الحرف لما يكون العبد واقف على الحرف أنا بقول لك هيقع هيقع هيقع مهم ان احنا نبقى فاهمين اللي واقف على الحرف هيقع هذه نتيجة واضحة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لا تقف على الحرف ادخل واستسلم وانقاد واعلم ان هذا حق يعني كتاب الله سبحانه وتعالى حق قال سبحانه وتعالى ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير أي بئس من تولاه وبئس من صاحبه وأخذ بيده إلى هذا الطريق إن ربنا سبحانه وتعالى هنا عتب على هذا الذي تولاه وعتب على هذا الذي عاشره العشير اللي هو الصاحب اللي أخذ بإيدك إلى هذا إلى هذه إلى هذه الطريقة في التفكير لا ينبغي علينا أن نتعامل الله سبحانه وتعالى نتعامل مع الله سبحانه وتعالى على مطامع دنيوية علينا يا جماعة إن إحنا نستسلم استسلام كامل علينا إن إحنا لما يجي لنا أمر من أوامر ربنا سبحانه وتعالى الصعب مش قادرين نطبقه ان احنا او مش قادرين نفكر فيه لان هو مخالف معي... لطريقه معينه في صوره ذهنيه تربينا عليها او العادات والمجتمع المجتمعيه مخالفه هو مخالف ليها او التقاليد الناس بتقلد بعضها وهو فلان ما بيعملش فلان ما بيعملش انا اللي هعمل لما يجي نعمل ده علينا ان احنا عشان نطبق اوامر ربنا ان احنا رقم واحد نفهم ان كلام ربنا حق يعني ده بداية ان احنا نستسلم لامر الله سبحانه وتعالى مش معقول ان انا لو في فلوس اه يبقى احنا متدينين لو ما فيش فلوس لا احنا مش متدينين لو في خير احنا والله بتوع ربنا لو لو حصل اي مشكله وفي بلاءات لا يا عم بص يا عم ادي علامه الصلاه بتاعتك اهيت ويا عم سلام عليكم انا مش عايز ايه وادي الحجاب بتاعك اهوت انا مش عايز ابقى متدين انا بص انا من المرتدين مش عايزين الدين ده مش كده مش كده خالص المعامله مع ربنا مش هينفع تبقى كده خالص ربنا سبحانه وتعالى عتب في هذا على هذه المعامله اللي واقف على الحرف اللي هو واقف ورامي ودن كده في دين وفي خير وفي بتاع اه خلينا مع, مع الناس ديت واقف بعيد لا مش ايه قيل ان هذا مثل ضرب للمنافقين وقيل ان هذا ضرب لمن تعامل بهذه الطريقه تعامل المطامع الدنيويه وقيل غير ذلك لكن خلينا ناخد يعني ناخد عبرة من هذا المثل نخرج من هذا المثل نعبر بهذا المثل من صفحتي القرآن أو دفتي المصحف إلى حياتنا إن إحنا يا جماعة عايزين نثبت علاقة مع الله سبحانه وتعالى مع الله سبحانه وتعالى عايزين تبقى علاقتنا بالله سبحانه وتعالى علاقة ثابتة عايزين نتعلم الصبر على أوامر الله سبحانه وتعالى عايزين نفوز في الدنيا والآخرة ولا نخسر في الدنيا والآخرة مش عايزين نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى على إن يا رب أنت ما اديتنيش فأنا مش هطيعك أنا يا رب لو أنت ما جبتنيش كذا انا كنت مستني منك انك تجيب لي التجاره انا كنت مستني منك تجيبني حيل انا كنت مستنيه منك انك تلعب فلان ده اتجوزه انا كنت مستني ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك احيانا ليكسرك حتى تعرف ان الله سبحانه وتعالى حق انت مش بتوع ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه الله سبحانه وتعالى يده سحاء الليل والنهار يعطي الجميع يعطي الدنيا لمن احب ولمن لا يحب لكنه لا يعطي الدين الا الا لمن احب ما تتخيلش ان ربنا لما منع عنك دنيا انت نفسك فيها ان ده لان الله سبحانه وتعالى يريد ان يعطيك او ان الله يبخل عنك سبحانه وتعالى مطلقا الله سبحانه وتعالى كريم يعطي بلا سبب وبلا عوض وبغير غرض يعطي بلا حدود يعطي جميع الخلق يعطي الكافرين والمؤمنين يرزق الجميع لكن الله إذا منعك شيء فاعلم أن هذا الله يبتليك ليرى هل ستصبر هل ستشكر هل سترضى هل ستحمد هل ستثني على ربك هل ستنقاد في طاعة الله أم أنك عبد فقط لأجل أنك تريد شيئا معينا والله سبحانه وتعالى يختبر العباد يا جماعة الدنيا دار امتحان الدنيا دار بلاءات الدنيا خلق الموت والحياة ليبلوكم فقط امتحان ثم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى مش عايزين نكون من الناس اللي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى على حرف مش عايزين من الناس اللي بتنتكس وبتنقلب على عقبيها لما لما يعطى لا يعطى الذي اراد انما نريد ان احنا نكون في عداد الصابرين ان ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نصبر على طاعه الله سبحانه وتعالى حتى نغنم في في طاعه الله سبحانه وتعالى وحتى يقربنا الله سبحانه وتعالى ويرضينا الله سبحانه وتعالى ويقربنا الله سبحانه وتعالى عايزين نعبد ربنا سبحانه وتعالى اقتناعا عايزين نعبد ربنا سبحانه وتعالى ذلا وخضوعا عايزين نعبد ربنا سبحانه وتعالى حبا وخوفا ورجاء اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم